ومشيت مع ناس انا مشيت مع ناس وباني في ارضهم عشنا وكانت ايديا بايديهم في الغدا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا مشيت مع ناس وباني في ارضهم عشنا كانت ايديا بايديهم في الغدا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا ما تمرش فيهم يا عيني ملحنا وعشنا يا ما عشموني عشم ابليس في الجنة يا ما عشموني عشم ابليس في الجنة انا قلت عمري ما مش هوجد عالم غير دول وقلت هم وقلت هم اللي طاقت نور فالجنة وقلت مين اللي يحفظ عشرتي غير دول وقلت دول روايح مسك فالجنة وقالت العين ما صاحبتش رجال غير دول معرفش ايه اللي غير شكل منظرهم انا معرفش ايه اللي غير شكل منظرهم الحلوة قدمتها بالمرة بدلوها حرمت اشوفهم الحلوة قدمتها بالمرة بدلوها انا قلت توبة بطول العمر منظرهم مدام نية الخير بنية سوء بدلوها حرمت اشوفهم ولا اشرب مية من زرهم انا حرمت اشوفهم ولا اشرب ميه من زرهم الحسنه بالسيئه عشان ايه بدلوها وكان غرضهم يجيبوا الحق ده عندي كان غرضهم يجيبوا الحق ده عندي يغلطوني ويبقى الذنب ده عندي انا قلت معلش دي عندك ودي عندي والحق عندي اللي اكلت الخسيس عشنا يا عيني يا عيني يا عين على اللي ما طمرت فيه لقمتنا يا عين على اللي ما طمرت فيه لقمتنا ونفسه كبرت ولا قدرش لقمتنا بيذم فينا ولسه بقه لقمتنا يا عين على اللي ما طمرت فيه لقمتنا ونفسه كبرت ولا قدرش لقيمتنا بيذم فينا ولسه ببقه لقمتنا الحق على الوقت لما عطاه واداله اهو كده الحق على الوقت لما عطاه واداله النعمة كترت عليه والنفس علاها والحظ ساعده بحبة ريح واداله نفسه الخبيثة فعال السو علاها ونسي جميل اللي حن عليه واداله نسي جميل اللي حن عليه واداله وبنى في خياله قصور على وهم علاها بنى في خياله قصور على وهم علاها اصل الخسيس لو شبع زي السبخ لو زاد اصل الخسيس لو شبع زي السبخ لو زاد بيتلف الارض ولا بتجيبش زرعتها اصل الخسيس لو شبع زي السبخ لو زاد بيتلف الارض ولا بتجيبش زرعتها والملح حسن الطعام وبيفسده لو زاد الملح يحسن الطعام وبيفسده لو زاد وشجرة ما فيهاش تمر يا شوم زرعتها شجرة ما فيهاش تمر يا شوم زرعتها اوعى الغرور يقتلك يا صاحبي لو زاد اهل المروءة كرام بالطول درعتها النار تسوي لكن الضي ما يسويش وخاين العهد حبل الود ما يساويش والحر يسوى كتير الحر يسوى كتير والندل ما يساويش وخاين العيش خسارة فيه لقمتنا اللي يبيعك يا قلبي اللي يبيعك يا قلبي لو اخوك سيبه مدامه خانك وهانك بالكلام سيبه بلاش تعاتبه ولكن للزمن سيبه اللي يبيعك يا قلبي لو اخوك سيبه اللي يبيعك يا قلبي لو اخوك سيبه مدام خانك وهانك بالكلام سيبه بلاش تعاتبه ولكن للزمن سيبه صعبان عليا الجميل اللي عملته راح صعبان عليا الجميل اللي عملته راح تعبت وشقيت نهار ما رويت وزرعته خابت ظروفي ومعروفي عملته راح انا قلت ينفع ويبقى زميل وزرعته لقيته خاين وكل اللي عملته راح الحق عندي اللي جبت الدون وزرعته امشي يا قلبي معلي هواك ويصونك ولو تصون اللسان تنصان ويصونك خد لك رفيق ينفعك في الضيق ويصونك واللي يخونك وينسى الطيبة سيبه تمام تمام لاجل النبي مخالف اه مش شريك المخالف اه مش شريك المخالف والطمع زايد والحوجة مرة إذا كان الطلب زايد على أقل كلمة بيزعل والغلط زايد أهم الشريك المخالف والطمع زايد والحوجة مر إذا كان الطلب زايد على أقل كلمة بيزعل والغلط زايد على أقل كلمة بيزعل والغلط زايد دايما مقاوح وعايز كلمته ما ترد دايما مقاوح وعايز كلمته ما ترد ويتنفخ بالقوي لو قلت له معلش دايما يقاوح وعايز كلمته ما ترد وبيتنفخ بالقوي لو قلت له معلش يا عم داري السفيه حتى الغلط ما ترد يا عم داري السفيه حتى الغلط ما ترد وان كان عليه دين استنزل وقول معلش يا عم دار السفيه حتى الغلط ما ترد وان كان عليه دين استنزل وقول معلش واحفظ كرامتك ولو قالوا معليك ما ترد واجب على اللي بيبني في النزز ما يعلقش واجب على اللي بيبني في النزز ما يعلقش انا المجرب وشفت كتير وجرالي الدمع نازل على الخدين وجرالي لفت ما خلت في كل بلاد وجرالي الاخ غالي لكن صاحب الجميل ازيد آل الطبيب للعليل آل الطبيب خيب سهم المرض خيب انا حداية الدواء يلي دواك خيب عاش العليل على الامل لكن الامل خيب قال الطبيب للعليل سهم المرض خيب انا حداية الدواء يلي دواك خيب عاش العليل على الامل لكن الامل خيب وكل يوم الألم بيزيد من العلة بقى كل يوم الألم بيزيد من العلة حتى الطبيب اللي قال له اصبر غلب واحتار ولا حد جاله وقال له عواف من العيله ولا حد جاله وقال له عواف من العيله وترك عتاب الزمن اللي في امره احتار الحوجة مرة وطعمها صبر من العلم عقله الذكي غاب وتاه منه الثواب واحتار عقله الذكي غاب وتاه منه الثواب واحتار كتم في نفسه كتير اسرار خباها عن القريب والغريب ولا كانش يوم شاكي ودمعة العين بين الجفنين خباها لحسن يقولوا العوازل ده الجمل شاكي بيظهر الطيبة والوحشة خباها بيظهر الطيبة والوحشة خباها جه يشكي من الوقت راح سبق وكان شاكي حكايته ويا الزمن عايزة لها شرح طويل وعلته من قرايبه عايزة عمر طويل يا ما فتى للمودة كل حبل طويل ولما زرع الجميل طلع الجميل خيب يهون علي اجوع والجوع يألمني وعطش في يوم شرب مهما الحر يألمني ولا اقبل اللوم من المعيوب يألمني ايه هو علي ايه هو علي يهون علي اجوع والجوع يألمني واعطش في يوم شرد مهما الحر يألمني ولا اقبل اللوم من المعيوب يألمني انا بكتم السر في قلبي ولا بحبوش انا بكتم السر في قلبي ولا بحبوش وببقى محتاج مخلي حد يعلم بي بالعزم اجري واشيل حملي ولا بحبيش عالوعد صبار مخلي جاري يعلم بي وبكره النجل طول عمري ولا بحبوش وبشدة الكرب اقول يا رب يا علم بي اصل الشماتة اذية والملامة شين والحر جسمه عليه غالي ودمه فيه بيكره اللي يكونوا في كلامهم شين غيط النميمة اهم زرعوا وضموا فيه بينكروا الخير اصله في نظرهم شين والراجل اللي يكون طيب يدموا فيه انا اصلي جربت ياما من نعيم وطرف انا اصلي جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف انا اصلي جربت ياما من نعيم وطرف ومشيت في الجد ولا حدش لعيني طرف وما دام مشيت مستقيم محدش يدوس لي طرف وما دام معايا الشرف ما في حد يقالمني اشتري الود رحت اشتري الود من عالم ما بيودوش رحت اشتري الود رحت اشتري الود من عالم ما بيودوش يغووا المظاهر غير الظاهر ما بيودوش ينسوا الجمايل ولو ياخدوا ما بيودوش رحت اشتري الود من عالم ما بيودوش يغووا المظاهر غير الظاهر ما بيودوش ينسوا الجمايل ولو ياخدوا ما بيودوش انا اللي غلطان اللي عندهم خشيت انا اللي غلطان اللي في حيهم خشيت على عين عشان السيافة وعمد السيافة وكل السيافة وكل الألوية عليا على عين وعشان المعلم نزيه حاضر اللي منور الشرقية وهنا رحت اشتري الود رحت اشتري الود من عالم ما بيودوش يغووا المظاهر غير الظاهر ما بيودوش ينسوا الجمايل ولو ياخدوا ما بيودوش انا اللي غلطان اللي في حيهم خشيت انا اللي غلطان اللي في حيهم خشيت كان واجب اسال عليهم قبل ما خطي كان واجب اسال عليهم قبل ما خطي فكرتهم طيبين عالطيبين خشيت فكرتهم طيبين عالطيبين خشيت تعب فؤادي ونظري لم ارى خطي انا غرني وردهم على سلهم خشيت انا غرني وردهم على سلهم خشيت تعبك يا قلبي وانت يا عين ما خدتي تعبوك يا قلبي وانت يا عين ما خدتي دلوقتي انا رجعت واللي ربني عقلي وصبحت بندم ويا ريتني يفيد ندمي صبحت بندم ويا ريتني يفيد ندمي كان قصدهم بالملامه يجننوا عقلي وبدهم يجرحوني من سلاح ندمي وانا كنت زي الجمل فيا الخزام عقلي انا كنت زي الجمل فيا الخزام عقلي دلوقتي بغسل همومي من دموع ندمي دلوقتي بغسل هدومي من دموع ندمي انا ببعد الشر لو شفته عليا جاي وفرت لومهم مدام لومهم عليا جاي وبكره الندل لو شفته عليا جاي هرتاح له ازاي وانا قلبي ما بيودوش تمام ليه ليه ليه ليه ليه صاحبي مرضيش ليه صاحبي مرضيش على طبعه يرسيني ليه صاحبي مرضيش ليه صاحبي مرضيش على طبعه يرسيني سابني اطبش ولا حدش يرسيني تايه في بحر الدموع يا مين يرسيني
هات النبي
ليه ليه ليه صاحبي مرضيش على طبعه يرسيني وسابني اطبش ولا حدش يرسيني تايه في بحر الدموع يا مين يرسيني ليا تجارب كتير ولا بستفيد منها وكمني طيب قدام الاصل غلبوني ليا تجارب كتير ولا بستفيد منها وكمني طيب قدام الاصل غلبوني وزرعتي خيبت ولا بستفيد منها وقرايبي من غير سبب باللوم غلبوني قرايبي من غير سبب باللوم غلبوني وياما عجايب كتير ولا بستفيد منها الايام بتقل الحمول والهم غلبوني الايام بتقل الحمول والهم غلبوني الايام بتقل بتقول الحمول والهم غلبوني يا حمودة بتتوه مني الكلام انت بتتوه مني الكلام جربت ياما كتير مخاليق وصفتهم جربت ياما كتير من الناس وصفتهم احمل غلطهم كتير ويا ريتني عاجبهم جربت عالم كتير في المشي وصفتهم واحمل غلطهم كتير ويا ريتني عاجبهم يا ما مشيتهم في كل طريق وصفتهم وجوه قلبي كتمت الغاز وصفتهم وهم عجبة ولا في حد عاجبهم انا جوه قلبي كتمت الغيظ وصفتهم وهم عجبة ولا في حد عاجبهم وصفوا لي وصفة ولا نفعتش وصفتهم وصفوا لي وصفة ولا نفعتش وصفتهم ومشيهم في طريق الشر عاجبهم لجرح في قلبي كتير صبحت مألماني لجرح في قلبي كتير صبحت مألماني ولومة الندل وخيانته مألماني احضرت اروح فين والدنيا مألماني يا ريت زماني على بر ويرسيني اقعد يا حموده يا عم حموده اقعد. السبع من غير شرف الكلب خير منه والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه والشهد من ايد عدو المر خير منه السبع من غير شرف الكلب خير منه والراجل اللي انحرف الحرمة خير منه والشهد من ايد عدو المر خير منه اللي مش يجد في طرق الامان ينجر ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر اللي مش يجد في طريق الامان ينجر ومركبه تسير في البحر الغزير ينجر اللي زرع خير زرعه على الغصون ينجر واللي زرع شر ما بيجمعش خير منه منه يعيش تعبان مدام الخلق داق منه الراجل اللي معاه الكبر داق منه هيعيش مغلوب ويلقى التوب داق منه ويتنه تعبان مدام الخلق داق منه واللي مشي عدل في طريق العدالة يسر لان قلبه خلاف الطيبات ما يسر اللي زرع حلو زرعه منظره بيصر واللي زرع مر غصبه الوقت ده منه عمل ما فيهش امل عمل ما فيهش امل يبقى بلاش منه وشجر ما فيهش ثمر برضه بلاش منه وخلف ما فيهش نفع غور بلاش منه عمل ما فيهش امل يبقى بلاش منه وشجر ما فيهش تمر برضه بلاش منه وخلف ما فيهش نفع سيبه بلاش منه خليك في حالك بلاش الجري على الفاضي خليك في حالك بلاش اللف على الفاضي ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد ما عادش في حد يتحمل بلاوي حد في الألف واحد ملان بيكب على الفاضي في الألف واحد ملان بيكب على الفاضي والغل بحره اتسع أصبح مفيش له حد الغل بحره اتسع أصبح مفيش له حد اوعى تقول النحاس يعلى على الفاضي اكتم جروحك وسرك لم تبوحه لحد اللي تأمنه يخونك والكلام بيزيد وان قلت كلمة عليها يتبني عشرين اللي تأمنه يخونك في الكلام ويزيد وان قلت كلمة عليها يتبني عشرين وان جبت عبه يكتر في الغلط ويزيد وينسى المودة القديمة واللي فات عشرين ما هي شجرة الشوك تملي سلها بيزيد شجرة الشوك تملي سلها بيزيد انا اصلي جربت مش واحد وقول عشرين الورد زينة وشم العاشقين ريحته اللي يعول الهموم اللي يعول الهموم واجب تشوف راحته واللي يحبك لمصلحته بلاش منه فين الطبيب المداوي فين الطبيب فين الطبيب المداوي يحل لي اشكال مش بس يوصف دواء ويقول لهم اشكال الا انا معلول ومش قادر اقول اشكال فين الطبيب المداوي يحل لي اشكال في يوسف دوا ويقول لهم اشكال اللي انا معلول ومش قادر اقول اشكال كاتم على السر والاسرار مداريها لحسن عدايا ورايا يسمعوا الاخبار الاهل رخرين جم ساحبين مداريها ما عادش بقى خير لا في عمي ولا اخ بار وعينيا تبكي وسهر الليل مداريها خايف افضفض جيراني ينشروا الاخبار ما يفهموش الحقيقة ويعرفوا العلة وجرح القرايب في قلبي يزود العلة تعب قرايب تعبني مين يريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم ريحني زعل القرايب تعبني مين يريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخ نافع ولا ابن العم ريحني انا شلت حمل التقيل منهم ولا مليت واقرب الناس جم في الطرق وسابوني وندهت على الاخ زغ مني ولا مليت والنايمين ليه بكتر اللوم سبوني ولا اشتكت شيء من افعالهم ولا مليت وكتفوني كتاف الذل وسابوني اروح لمين واشتكي له من قرايبنا اللي سبب بلوتي واللي سبب همي صلحوني الاغراب وخصموني قرايبنا ووقفوا ضدي يا عيني وزودوا همي حسدوني على نعمتي اقرب قرايبنا وانا كنت عشمان اشوفهم يحملوا همي انا عشت في وحدتي ما لقيت احد جاري وندهت في شدتي ما لقيت حبيب جاري وجبت كوم صبري وعملت الدواء جاري وقلت انتصاري بعيد عنهم ميريحني صل على النبي حب العشر ضربت حب العاشر ضربت حب العشم وزرعت غيطاني وكنت عشمان منور زرع غيطاني اثر العشم خاب وكف تراب غطاني ضربت حب العشم وزرعت غيطان كنت عشما ينور زرع غيطان أثار العشم خاب وكف تراب غطان أثار العشم خاب وكف تراب غطان بعتب على الزرع قال لي مش ضروري عتاب انت رميت التقاوي في ارض ملاعب واللي هتعتب عليه ده ما يستاهلش عتاب كان يجيلك اوان الفجر من اللعب ده كان يجيلك اوان الفجر من اللعب اوعى تروح يمته ولا تخش عتاب ولا حتى تاكل معاه في قلب ملاح انا قلبي فيه جرح ومجوش الاطباء شافوه حتى الحبايب جافوه ولا جم في مره شافوه زرعت كل الامل في ارضهم وشافوه الورد قطفوه ومالوا بالشوك غيطاني محمود عبد المعطي عامر يا حي الفرح وعم اللي اخذ مالي واخسر فيه صاحب اللي اخذ مالي واخسر فيه لبسني ثوب الجفا ناقص واخسر فيه صاحب اللي اخذ مالي يا اخي واتصرف فيه لبسني ثوب الجفا ناقص واخسر رفيق يا ما قلت للقلب ده الغالي وخفة رفيق انا قلت للقلب سيب النجل وطبيعه اوعى تروح له لحد في يوم وطبيعه انا قلت للقلب سيب الدون وطبيعه اوعى تروح يمته في نهار وطبيعه اعمل بقول المثل تنصر وطبيعه وعجل وبيعه ولو بالربع واخسر فيه
ابدا وهات النبي تقول اكتر من كده